السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هدايا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بنشوف هدية جميلة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة وبنشوف الصحابي ده قدم ايه لخدمة هذا الدين العظيم عشان يفوز بتلك الهدايا تعالوا مع بعض كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية النهاردة بسم الله صاحب هدية النهاردة حقيقة بيدينا علامة جميلة قوي وثمرة جميلة قوي قوي بيعرفنا الإنسان مهما طال عمره وكان لسه ما التزمش أو كان لسه ما أسلمش ما يقسم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول قلبه إلى الخير في لحظة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى صاحب الهدية يذكرني بقول المولى عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صاحب هدايا الليلة هو عمرو ابن الجموح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تعالوا نشوف أول هدية فاز بها عمرو بن الجموح ب- من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل ما نقول أول هدية تعالوا نشوف قصة إسلام عمرو بن الجموح اللي كانت مثال عظيم جدا جدا لأي إنسان ما ييأس أبدا من رحمة ربنا مهما تقدم به العمر لو عنده حتى 70 سنة ولسه ما التزمش يقدر يلتزم النهارده وربنا مش هيغفر له ذنوبه لا ده يبدلها له كمان الى الى حسنات كما جاء في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد ان رجلا كافرا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمه وينبوع الحنان ابتسم في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اشهد قال اشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فالرجل تعجب وقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي يعني أنت ما تعرفش أنا عملت إيه أنا عملت مصايب فقال له وغدراتي وفجراتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر والنبي يمسح على لحيته ويحمد الله عز وجل على أن أنقذ هذا الإنسان من النار فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى عمرو بن الجموح يا جماعة كان كافرا لحد ما عدى سن ال 62 سنة تخيلوا حضراتكم وبعدين ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومجموعة بقى من شباب الحي كان من ضمنهم معاذ بن جبل ومجموعة كده تانية من الحي من شباب الحي كانوا أسلموا وبعدين معاذ بن عمرو بن الجموح قال عايز أفكر في فكرة كده بس فكرة تكون ذكية تخلي والدي يسلم فكر إزاي عمرو بن الجموح كان عنده صنم اسمه مناه وعمرو بن الجموح اصلا كان اعرج شديد العرج والصنم الاصلي الكبير اللي اسمه مناء اللي موجود عند الكعبه بعيد جدا عن بيته فما يقدرش كل يوم وهو اعرج ان هو يروح من بيته لحد الكعبه عشان يروح للصنم اللي هو اسمه مناه ففكر في فكره كده فطلب من واحد من اللي بيصنعوا الاصنام قال له عايزك تعمل لي كده ماكيت لمناه حاجه كده ميني مناه صنم كده يعني ايه اله على ما تفرق زي ما بيقولوا يعني يعني نفس شكل مناه بس يكون صغير كده يحطه على حاجه كده زي كومودينو او مثلا ترابيزه جنب السرير فكان بيخلي عنده مناه بس صغير فكان يقوم الصبح يسجد له ويركع له ويستشير ويستقسم بالازلام ومش عارف ايه ولما يكون عايز يسافر ولا يتاجر ولا يعمل اي حاجه كان يعني الصنم ده هو بقى الاله بتاعه فجه ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح اتفق مع الشباب الحي كان في شباك كده نافذه في البيت كده جنب سرير عمرو بن الجموح النافذه دي بتطل على الصنم مباشره فجم بالليل وهو نايم راحوا واخدين الصنم وراحوا راميينه عند بئر الناس بترمي فيه النجاسات اعزكم الله فاصبح الصبح بقى عمرو بن الجموح بقى صايح كده بقى بيتمطع بقى كده وايه ولسه هيبتدي بقى رحله العباده بقى بتاعت الصنم الصغير ده بص ما لقاش الاله بتاعه الاله ضاع بيدور عليه يمين شمال مش لاقيه خرج بره يدور على الاله بتاعه شوف سبحان الله شوف العقول كانت عامله ازاي رايح يدور على الاله بتاعه بعد بحث طويل لقاه مرمي عند بئر النجاسات فراح واخده كده وهو مليان نجاسات اعزكم الله وقال والله لو اعلم من الذي فعل بك هذا لاخزين بس اعرف مين اللي عمل فيك كده وانا يعني فالمهم خدوا البيت بقى وراح ايه غسله كده ومنضفه وحاطط له آه، كولونيا ولا بتاع وايه وبدا يسجد له تاني وبعدين في اليوم التاني برضه الشباب كالعاده خدوا الصنم وراحوا رامينه في نفس البئر آه، خلاص بقى عمرو بن جماح صبح الصبح ما لقاش الليله عرف السكه خلاص راح هناك عند البئر وراح جايب الصنم وراح برضه غسله ومنضفه ومش عارف ايه جه في الليله الثالثه ربنا الهمه بحاجه كده كانت سبب اسلامه قال طب مش انت اله بيقول للصنم مش انت اله مش انا بعبدك يعني المفروض مش انا اللي احميك المفروض انت اللي تحميني طب اقول لك لا تحميني ولا احميك احمي نفسك راح حاطط له السيف في رقبته وقال له ان كنت الها حقا فادفع عن نفسك يعني احمي نفسك جم الشباب في اليوم الثاني كالعاده وراحوا واخدين الصنم بالسيف اللي في رقبته وراحوا واخدين هم السيف وراح حاطين اعزكم الله مكان مكان السيف حاطين كلب ميت ورابطينه بسلسله في رقبه الصنم وراح حاطينه عند بئر النجاسات صبح الصبحيه عمرو بن الجموح ما لقاش الاله بتاعه طلع على طول على البئر فلقى الصنم منكسا راسه في البئر ومربوط في رقبته اعزكم الله كلب ميت فربنا فتح قلب عمرو بن الجموح بنعمه التوحيد والايمان خلاه يشوف الحقيقه فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يدفع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فأسلم عمرو بن الجموح ودخل محراب التوحيد ومنذ تلك اللحظة كان مسلما موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى دي كانت قصة إسلام عمرو ابن الجموح بدأ عمرو بن الجموح خلاص رحلة الإسلام ما شاء الله بعد سن ال 62 سنة يا جماعة عشان ما حدش ييأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما يقولش بقى بعد ما شاب وادوه الكتاب معقولة لسه هلتزم وأنا عندي 70 سنة التزم ولو عندك 100 سنة ما دام إن أنت لسه ما دخلتش في غرغرة الروح وما دام ما دخلتش في سكرات الموت التزم لو ما كنتش مسلم تسلم وربنا يكرمك ويبدل سيئاتك كلها إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف بقى هدايا النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها لعمرو ابن الجموح أول هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بين قومه حديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة بني سلمة اللي هي قبيلة عمرو ابن الجموح فقال يا بني سلمة من سيدكم مين السيد فيكم قالوا الجد بن قيس وإنا لنبخله هو سيدنا اسمه الجد بن قيس لكن مشكلته ان هو بخيل قوي فالنبي قال لهم واي داء ادوى من البخل وفي داء في الدنيا اسوا من البخل فقالوا اذا فمن سيدنا قال بل سيدكم الجعد الابيض عمرو ابن الجموح فزكاه النبي بين قومه قال لهم سيدكم مش الجعد بن درهم بل سيدكم عمرو ابن الجموح دي كانت اول هديه من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الجموح الهديه الثانيه وهي أغلى هدية في الدنيا كلها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة يمشي برجله العرجاء صحيحة سليمة في جنة رحمن قلت لكم أن عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج ممكن الإنسان يبقى عنده عرج بسيط انما ده كان عرجه شديد جدا لان تقريبا نص رجليه ما كانتش ايه يعني نص حجم رجله كله بقى في نص رجليه فرجله يعني فيها عرج شديد جدا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يمشي في الجنة برجله صحيحة سليمة نسأل بقى ماذا صنع عمرو بن الجموح وماذا قدم عمرو بن الجموح علشان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه بين قومه بل ويخبر بأنه رآه في الجنة يمشي برجله العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن رقم واحد قلت لحضراتكم أن عمرو بن الجموح أسلم وعمره قد تجاوز الستين من عمره ودي كانت رسالة جميلة قوي قوي رسالة من عمرو بن الجموح لأي مسلم عايش على وجه الأرض بل ولأي كافر عايش على وجه الأرض رسالة للمسلم اللي ما التزمش ورسالة للكافر اللي لسه ما أسلمش كأنه بيقول له ما تيأس من رحمة ربنا عارف حضرتك لما بنيجي نسأل يقول لك إيه يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب واخد بالك المثل العام البسيط ده اللي هو بقول لك يعني انا عملت الوصفه الفلانيه فربنا آه، يعني شفاني بيها انا رحت المكان الفلاني وربنا وفقني في المشوار ده انا عملت العماره بنيتها بالشكل الفلاني وربنا وفقني في الطريقه دي بتسال انسان يكون عنده تجربه عشان تنتفع بها فعمرو بن الجموح بالتجربه العظيمه التي خاضها فضل على الكفر وعلى عباده الاصنام 62 سنه واسلم وبعد ما أسلم يموت شهيد وفوق ده كله رجليه العرجاء تنقلب إلى رجل سليمة ويراه النبي وهو يم- وهو يمشي بها في جنة الرحمن لا دي حاجة بقى عظيمة جدا زي ما قلت لحضراتكم في أول الدرس بأتذكر عند عندما أذكر عمرو بن جموح بتذكر قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله أكبر فكانت رسالة عظيمة قوي من عمرو بن الجموح للدنيا كلها رسالة أكيد هينتفع بها ناس كتيرة أكيد ممكن ينتفع بها حد قاعد قدامي دلوقتي يكون سنه 60 سنة 70 سنة ولسه ما التزمش أو يكون سنه 60 أو 70 سنة ولسه ما أسلمش لما يشوف قصة عمرو بن الجموح يقول ياه ده قصته بعثت الامل في قلبي ده ان شاء الله ايه المشكله ان انا التزم في السن ده ايه المشكله ان انا لو مش مسلم ان انا اسلم في السن دوت واعود الى الله سبحانه وتعالى فكانت اعظم رساله من عمرو ابن الجموح ان هو اسلم بعد هذا السن ومات شهيدا وكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تعالوا نشوف بعد ذلك ماذا قدم عمرو بن الجموح لخدمه هذا الدين العظيم ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب هدية من ال... وكن ويا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدايا التي قدمت لعمرو بن الجموح هديتين من أغلى الهدايا لكن الهدية الثانية طبعا لا توازيها الدنيا بما فيها وقلنا بعدها طيب ماذا قدم عمرو بن الجموح عشان يفوز بتلك الهدايا أصل يا جماعة مفيش حاجة عندنا ببلاش أي حاجة لابد يكون ليها ثمن الصحابه قدموا اثمان غاليه قوي احنا النهارده بنقول يا جماعه قدموا ثمن بان انتوا آه، تلتزموا ان انتوا تطيعوا ربنا سبحانه وتعالى بان انتوا ت- تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بان انتوا تبلغوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه والحديث رواه البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فان كنت من اتباع النبي حقا فلا بد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم احنا اتخلقنا في الدنيا لغايتين الغاية الأولى إن إحنا نعبد ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحاجة التانية إن إحنا نعبد الكون ده كله لله، أوعوا تفتكروا إن إحنا جايين واكتفينا فقط هنصلي ونصوم ونزكي ونحج و و. وبعدين ما اشتغلش لديني، لا الموضوع مش كده يا جماعة، وإلا لو أنا ما اشتغلتش لدين ربنا وحضرتك ما اشتغلتش للدين وفلان ما اشتغلش للدين، خلاص من يوصل هذا الدين ومن يبلغ هذا الدين؟ والله أذكر ان شاب فرنسي في يوم من الايام لما اسلم فالشيخ قاعد معاه وهو بقى شاب بيعلن اسلامه فقال له خش قول كلمه بقى للمسلمين اللي قاعدين في المسجد او في المركز الاسلامي حيهم يعني فقال السلام عليكم ايها الظالمون فالشيخ قال له لا قول له السلام عليكم ايها المسلمون فراح الشاب مكررها قال السلام عليكم أيها الظالمون فالشيخ قال له طب ليه ظالمين قال له لأن أبويا وأمي وعمي و- ومرات عمي ماتوا على الكفر وكان نفسي ان هم يسلموا وانتم ما اتحركتوش عشان تبلغونا الاسلام وانا ابنهم لما سمعت عن الاسلام اسلمت في ساعتها مباشره لان دين لا يرفضه العقل ولا ترفضه الفطره ولا يرفضه اي انسان صاحب عقل سليم ان هذا دين عظيم فابويا وامي وعمي ومرات عمي في ذنب ذنبهم في رقبتكم انتوا لان انتوا ما بلغتهمش الاسلام وكان ممكن يسلموا بدل ما يموتوا على الكفر اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى ده الميه لما بتفضل راكده ب- ب- ب- بتفسد عياذا بالله الماء ح- الحاجه الوحيده اللي تخليه على طول سليم وتخليه على طول صحيح وممكن يفضل على طول على حلاوته ونقائه انه يتحرك انه يتحرك خليك زي الميه اتحرك كده لخدمه دين الله دين الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع عمرو بن الجموح اسلم بعدما جاوز الستين من عمره ليكون صوره جميله للناس عشان ما حدش ييأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه اللي قدمها عمرو بن الجموح انه ما اتحركش هو بنفسه بس وما خدمش الدين بنفسه بس ابدا ده احتسب اولاده ليجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وكان من ضمن اولاده كان ليه اربعه يا جماعه اربعه بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى والاربعه دول يقينا في ميزان حسنات عمرو ابن الجموح وكان من ضمن اولاده واحد ربنا شرفه بانه اشترك في قتل فرعون هذه الامه اللي هو ابو جهل فاكرين حضراتكم الحديث رواه البخاري عبد الرحمن بن عوف بيقول اني في الصف في يوم بدر في قبل لسه ما تبدا الغزوه عبد الرحمن بن عوف كان واقف كده ايه في الصف بيجهزوا نفسهم قبل ما النبي يديهم الامر بايه بالجهاد فالكلام ده كان في يوم غزوه بدر فبيقول فواقف فلقيت صبيين صغيرين واقفين حواليا فقلت طب يعني لو كنت واقف وسط اتنين كده من الرجاله الاقوياء يحموني واحميهم احسن ما اقف كده بين اتنين صغيرين لا يقدروا يحموني ولا ولا اعمل لهم اي حاجه وبعدين فجاه لقى واحد منهم بيقول له يا عم هل تعلم أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه يا بني؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا بيقول له لو شفت أبو جهل والله العظيم همسك فيه لا يمكن جسمي يفارق جسمه لحد ما يموت واحد فينا وراح التاني قايل له كده سرا من صاحبه مش عايز التاني يسمع قال له يا عم هل تعلم أبا جهل أبا جهل؟ فقلت ماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قلت سمعت أنه أقال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منه فقال عبد الرحمن بن عوف ففرحت بهما أحسن من رجلين أقوياء فلما بدأ القتال رأيت أبا جهل يزول في الناس بيتحرك كده قلت هل تريان هذا الرجل فقال نعم فقال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه هذا هو أبو جهل قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه كان الاولاني اسمه معاذ بن عمرو بن الجموح ابن عمرو بن الجموح والثاني اسمه معوذ ابن عفراء من فرحتهم ان هم قتلوا ابا جهل جريوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد ماسك السيف بتاعه بيقول له انا اللي قتلته يا رسول الله الثاني يقول له لا انا اللي قتلته فقال النبي هل مسحتما سيفيكما قالوا لا لسه فنظر في السيفين فراى دماء ابي جهل على السيفين فقال كلاكما قتله فعمرو بن الجموح ولاده كانوا بيجاهدوا في سبيل الله ومنهم ولد شرفه الله عز وجل بأنه كان من الاثنين اللي قتلوا أبا جهل رقم ثلاثة من الأشياء التي قدمها عمرو بن الجموح أنه لم يكتفي بأن يعني بذلك لم يكتفي بأن أولاده الأربعة بيجاهدوا في سبيل الله قال لك لازم أقدم نفسي لبذل نفسي من أجل أن أفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى مع أن عمرو بن الجموح له رخصة ليس على الأعرج حرج يعني العر- الأعرج ليس عليه حرج ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج نفسه يعني يعني ربنا رفع الحرج من على الأعمى ومن على الأعرج ومن على المريض التلاتة ما عليهمش جهاد يا جماعة ومع ذلك عمرو بن الجموح أولاده الأربعة بيجاهدوا في سبيل الله وهو راح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد مباشرة كانوا جاهزين تاني يوم رايحين غزوة أحد راح رايح للنبي قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وأنا أريد أن أدخل لأجاهد في سبيل الله لأفوز بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد أنت رجل أعرج شديد العرج ليس عليك جهاد يعني ربنا ما كتبش عليك الجهاد يعني لو قعدت في بيتك تعبد ربنا كده العمر كله أنت ليس عليك جهاد وليس عليك أي ذنب لو تأخرت عن أي جهاد يعني أنت مش مكتوب عليك الجهاد ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولاد عمرو بن الجموح قال وأما أنتم فدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة هو أه مش مكتوب عليه الجهاد وهو مش مفروض عليه الجهاد لكن سيبوه لعله عسى هو راجل بيتمنى الشهادة يمكن ينال الشهادة فتركوه ليدخل لينال الشهادة فإذا بعمرو بن الجموح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن معقولة ربنا يقبلني أخش الجنة وأنا أعرج شديد العرج فقال النبي نعم لئن قاتلت فقتلت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى تقول زوجة عمرو بن الجموح فوالله لقد رأيته وقد أخذ درج آه، آه، درقته التي يقاتل بها وهو يقول اللهم لا تردني اليوم أبدا اللهم خذ من دمي حتى ترضى الله على الكلام شوف الهمة قد ايه بيقول له يا رب ما تردنيش يا رب الاهلي تاني ابدا انا عايز يا رب انال الشهاده انا مشتاق لك يا رب انا انا نفسي اقابلك يا رب انا خلاص مش عايز الدنيا قال له يا رب اللهم لا تردني اليوم اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى دخل عمرو بن الجموح وجاهد في سبيل الله حتى قتل ونال الشهادة في غزوة أحد وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يمر عن على الشهداء بعد غزوة أحد فوجد من بينهم عمرو بن الجموح فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن الآن أنا شايفك دلوقتي حالا الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح وهو في الجنة وهو ماشي في الجنة في اللحظة ديت لسه يا دوب نال الشهاده حالا ما بقالوش دقيقتين ثلاثه خمس دقائق والنبي معدي عليه وربنا كشف للنبي الجنه وخلاه يشوف عمرو بن الجموح وهو ماشي في الجنه شكله ايه قال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تمشي في الجنة برجلك العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى وفوق ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ان عبد الله ابن عمرو ابن ال- ان عبد الله بن ع- ابن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله كان متواخيا وكان حبيبا ومقربا الى عمرو بن الجموح والثاني استشهد في غزوه احد يعني الاثنين استشهدوا في غزوه احد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يدفنا سويا بل شهد لهما بكل خير كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شهداء أحد وقال أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك الله ثم قال انظروا لهؤلاء انظروا لأكثرهم أخذا للقرآن فقدموه في القبر يعني حتى تكريم صاحب القرآن تكريم حافظ القرآن يكون حتى عند الدفن قال لهم شوفوا أكتر واحد فيهم حافظ قرآن قدموه في قبره ثم أمر بأن يدفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن الجوح لأنهما كانا متوخيين في الدنيا وتحدث بعدما تمر الأيام أكثر من 30 سنة وتمر الأيام وتحدث كرامة عجيبة لعمرو بن الجموح على أيام سيدنا معاوية كان السيل قد خرب القبور بعض القبور فأمر معاوية أن تنبش تلك القبور وأن تنقل إلى مكان آخر فنقلوهم وأخرجوهم من القبر فوجدوا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كأنه لسه مدفون الآن حالا فزالوا يده من على الجرح فنزل الدم فوضعوا اليد في نفس المكان فسكن الدم وكان مر على دفنهم أكثر من 30 سنة عايز أقول في نهاية الحلقة دي بعض الأشياء اللي قدمها عمرو بن الجموح الرجل الأعرج المعذور اللي مش مكتوب عليه أصلا جهاد ومع ذلك قدم أولاده للجهاد وقدم نفسه للجهاد بعد سن الستين سنة المفروض أن يكون على المعاش كل دوت خدمة لدين الله ونصرة لدين الله يا ترى حضرتك وحضرتك ناويين تقدموا إيه عشان لما نلقى النبي على الحوض نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته